تأمل في الكون تدبر لا تغفل في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى
بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في الله سبحانه وتعالى إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي آه، احنا اتفقنا على أن برنامجنا ولله الحمد آه، برنامج إيماني آه، بحت يبحث في آيات الله عز وجل آه، لتتحدث بلسان فصيح أن لهذا الكون خالق ولهذا الملك مالك ولهذا الرزق رازق سبحانه وتعالى وجل جلاله وهذا البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى أحبه يمكن أكثر من أولادي لأنه يدلني أنا شخصيا على الله سبحانه وتعالى وأستمتع استمتاعا عظيما وأنا أتحدث عن الله سبحانه وتعالى ولكن الحقيقة كما بينا في المرة الماضية ان نحن مضطرين يعني في حالة اضطرارية آه، تخلينا مش نوقف الجانب الإيماني أبدا ولكن لنستكمله حتى تكون الصورة واضحة ونكون أحد الجنود الذين يقفوا في صفوف أهل الحق ولا آه، آه، ندع آه، أمتنا تضيع في هذه الأوقات العصيبة الحقيقة آه، بدأنا حلقتنا عن الشيعة تلك الفئة التي آه، آه، فعلا على ضلال مبين عندهم كلام غير طبيعي عندهم أفعال غير معقولة آه، الشيعة يقولون أنهم مسلمين ولكنهم في نفس الوقت يسبون من حمل الإسلام على عاتقه وحماه يقولون أنهم أتباع الأوائل وليس لهم أوائل العجيب أنهم آه، يتبرؤون ويسبون ويشتمون كل من له فضل في هذا الدين أبو بكر وعمر عثمان عائشة رضي الله عنها حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي بقي ليس لهم آه، آه، احترام لأحد ليس هناك حرمة لأحد الغريب العجيب أنهم آه، بيتصوروا أنهم حماة الدين وأنهم حراس العقيدة والعجيب أيضا أنك لا تجده يوما يتحدث ضد اليهود ولا تجده دا- يوما يتكلم عن عقائد باطلة لا تجده دا- يوما يدافع عن التوحيد أو عن كلمة لا إله إلا الله أبدا أبدا لا تجده يوما يدافع عن الفضيلة أو يستقبح الرذيلة اللي جاي احنا هنشوف حلقات كاملة عن فتاواهم في تغيير آه، الأشكال تغيير الأجناس من رجل لامرأة ومن امرأة لرجل هنجيب لهم مقاطعهم اللي هم بيتكلموا فيها الحقيقة آه، يعني أنا كنت دخلت على النت آه، قريبا بشوف كده المقاطع فلقيتهم جايبين مقاطعي وحاطينها على آه، آه، على قنواتهم أنا الحقيقة اتبسطت جدا والله جدا لأنهم آه، بدأوا يقلقوا وداخل عليها بفضل الله سبحانه وتعالى مئات الآلاف آه، لكن مشكلتهم بقى ان هم عندهم آه، اقتطاع بيقتطعوا من ال- ال- ال- المواقف ومن الكلام ومن الحلقات وما بيجيبوش آه، الصدق وما بيجيبوش الحق لكن آه، لكن باذن الله تعالى آه، آه، يعني احنا مستمرين واتمنى انهم يردوا على الحاجات اللي احنا بنجيبها دي في جزء كمان مهم جدا انا عايز انبه عليه ان في بعض الناس بدات تتساءل بعض الشيعة بيقولوا انتوا بتتكلموا عن فضائل ابو بكر وعمر وعثمان وعن عائشة وحفصة اخره فين هذه الاحاديث انا فعلا وقفت في وقفة آه، يعني ممكن ممكن يكونوا مخبيين عنهم ان الاحاديث دي موجودة في البخاري ومسلم وفي الكتب الصحاح ده احتمال كبير ولذلك هنخصص في كل مرة هنلتقي فيها هنخصص جزء من الحلقة قد يكون خمس دقائق عشر دقائق هنتكلم فيه عن فضائل هؤلاء الكرام بمصادرها آه، آه، بمصادرها يعني هنتكلم عن مصدر فضل هؤلاء الناس موجود في القرآن موجود في السنة وهجيب لكم المقاطع وهجيب لكم الأحاديث وموجودة فين وعلى فكرة ده أنا هجيب لكم كمان الكتب آه، المقطع من الكتاب مش المقطع بكلام انا او هنجيبه مكتوب مثلا لا ده احنا هنجيبه متصور من الكتاب اللي موجود فيه برقم الصفحة ورقم الحديث واسم المصدر بأنهي طبعة كمان علشان اللي معرفش يعرف وعلشان آه، اللي مش واخد باله ان الناس دي آه، آه، لها هذا الفضل العظيم يبدأ ياخد باله تعالوا بقى النهاردة تعالوا بقى النهاردة نبدأ في آه، حلقتنا الليلة دي وزي ما وعدنا هنتكلم عن فتواه آه، فتواهم الحقيقة من أعجب ما ترى ومن أغرب ما تسمع عجائب وغرائب حقيقة أنا من كتر ال- العجائب والغرائب اللي شفتها ما بقتش عارف أجيب إيه ولا إيه لكن هنعملها على عدة حلقات حلقتنا الليلة دي آه، هنتكلم فيها بقى عن فتواهم في بعض الأكلات إيه رأيكم مثلا في الفول آه، الفول ده ليه معزة خاصة عند آه، المصريين وأنا منهم آه، الفول تفتكروا بيقولوا إيه عن الفول هيقولوا تفتكروا يعني إيه أكتر حاجة ممكن تتقال عن الفول هيقولوا إن الفول حرام تعالوا نشوف المقطع بيقول إيه ونسمع مع بعض وبعدين نعلق عليه اتفضلوا معايا أسئلة كثيرة حول ما إذا كان الفول الفول يجوز أكله طيبا مباركا للجنين ونحن نقول أن الفول لا يجوز لا يجوز لأنه يسبب الغازات التي تقهر المهدي سلام الله عليه
يعني انا مش عارف اقول لكم ايه ولا يعني دلوقتي ال- الفول بيقهر ال- المهدي آه، و- و- في مكانه يعني احنا يعني مثلا اذا كان المهدي موجود في العراق في كربلاء في ايران في اي حته آه، هل الفول اللي ياكل فول الغازات اللي موجوده في امعاء ال- الاكل الفول توصل له هو لحد هناك؟ يعني سبحان الله العظيم يا جماعه خدوا بالكم بقى من اللي جاي لا، في بقى فتوى تانية عن ايه فتاوى تانية عن البطيخ ايه رأيكم بقى شوف البطيخ بقى يعني البطيخ ده آه، بالذات في الصيف البطيخ ده هم ليهم فيه رأي تاني خالص وه- وهو ان ان البطيخ في منه بيحب علي وموالي ليه وشيعي وفي بطيخ تاني بيكره علي رضي الله عنه و آه، آه، يعني وبيحب اهل السنه وده معناه انه مش موالي يعني مش شيعي تعرفوا منين البطيخ الاحمر اللي, اللي طعمه حلو ده بطيخ شيعي بطيخ موالي لعلي طب والبطيخ اللي ال- ال- الاقرع والبطيخ اللي ماسك ده بطيخ رفض ولايه علي وده ما هو الشيعي مين اللي قال كده اللي قال كده عبد الحميد القرقوش احد علماء الشيعة وتعالوا نشوف عبد الحميد القرقوش وهو بيتكلم عن البطيخ الشيعي والبطيخ الغير الشيعي اتفضلوا معايا
ثانيا ان ولاية علي بن ابي طالب عرضها الله على كل شيء فجميع الموجودات عرضت عليها ولاية علي بن ابي طالب حتى حديث البطيخة اذا تعرفونه موجود ان البطيخة ايضا عرضت عليها ولاية امير المؤمنين فما استحلى منها دليل على قبول الولاية وما كان منها طعمه غير طيب فهذا رافض للولاية وهذا الحديث مسمور
طيب هما دلوقتي قالوا ان البطيخ له ولاية والبطيخ له آه، البطيخ له آه، شيعي وبطيخ سني والبطيخ ال- الاحمر الحلو ده شيعي والبطيخ الاقرع ده خلي بالك بقى يعني حضرتك لو رحت لقيت فكهاني كل البطيخ اللي عنده احمر وحلو تعرف ان البطيخ شيعي والراجل شيعي وبينشر تشيع في مصر او بينشر تشيع في العالم والبطيخ الاقرع ده هو بقى خلي بالك ان ده من اهل السنه ربنا يهديهم تعالوا نشوف بقى انت طبعا كل يوم الصبح حضرتك ب- بتاكل آه، بتاكل بيض احد ال- يعني مفردات المائده المصريه او الب- المائده العربيه او المائده عموما في اي حته في الدنيا الجبنه البيض الفول فاحنا لسه ما اتكلمناش بقى عن البيض اتكلمنا عن الجبنه المره اللي فاتت المره دي اتكلمنا عن الفول آه، آه، والبطيخ طبعا برضو آه، آه، جبناه تعالى بقى نشوف البيض تفتكروا البيض ايه رايهم فيه البيض رايهم فيه ان البيض آه، له طرفان في طرف مدبب آه، رفيع وفي طرف تاني م- مستدير يعني بيضاوي لو لقيت ان الطر- البيضه آه، طرفينها مدببان يبقى انت دلوقتي وقعت في محرم البيضه دي محرمه واللي يقدر يقول المصدر ي- يعني يا ريت يخبرني يقول يعرف منين اذا كانت الم- البيضه دي حلال ولا حرام هو بيقول ان في دليل وحديث يا ريت يقول لنا تعالوا نسمع كلامهم في البيض من كلامهم هم تعالوا نشوف
والا الاسلام ببرنامجه برنامج الطعام يقول لك اسمع هذا البيض اذا تساوى طرف البيضه طرفاها لا تاكله لازم طرف يكون اصغر من هذا طرف اصغر وهذا اكبر هاي البيضه حلال اذا بيضه طرفاها متساويان حرام لان تترك اثر في نفسك انت ما تعرفه تترك اثار كبيره ممكن تؤدي الى امراض وانت ما تعرفها ذاك اليوم في مجلة نيوزويك تعليل علمي دقيق وهم ما عارفين المسألة إنما أنا قرأت هذا التعليق وموجود عندي أحتفظ فيه وحتى بنسختين كاتبي باللغة الإنجليزية واللغة العربية لأن هي تصدر عربي وإنجليزي يتحدثون عن قرى كبيرة على البحر فانتشر عندهم مرض معين هذا المرض الخبيث لكنهم تعجبوا أن هناك بعض القرى اللي موجودة ما في هذا المرض الخبيث أبدا ولا واحد منهم أصيب بهذا المرض فجاءوا وعملوا إحصاء وجرد للطعام الذي يأكلونه لاحظوا هذه القرى التي ما ورد فيها المرض الخبيث كلهم كانوا يأكلون السمك مع الفلس السمك اللي ما فيه فلس ما يأكلونه هذا نظام إسلامي وذيك القرى ما يهتمون طلعون حوت من البحر يقطعوها وياكلوها ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادأ وانتهى ما هم بأمة سيدي حاشا فليسوا الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك
يعني هم دلوقتي آه، اضافوا الى فتوى البيض كمان فتوى فتوى السمك السمك اللي اللي, اللي فيه قشر آه، اوعى تاكله ليه هيجيب لك سرطان اما بقى ال- ال- السمك اللي ما فيهوش قشر هو ده بقى ال- وعايز يقول طبعا ان الكرة آه، آه، التي تتبع المذهب الشيعي اللي بتاكل السمك اللي, اللي اللي فيه قشر يبقى دول آه، شيعة وما عندهمش سرطان لانهم بيتبعوا المذهب الشيعي طب لو واحد عايز يشوي سمك هو ما قالناش لو واحد عايز يشوي سمك هل آه، حرام انه ينزع القشر منه ولا ولا حلال يا ترى آه، لو لو ان سمكه مملحه زي الرنجة أو زي ال- الفسيخ أو الكلام ده هو آه، يا ترى هو ما قالناش ليه نتصرف فيها إزاي طب والقشر فعلا حرام ولا حلال آه، آه، خلينا بقى في يعني آه، الطعام لسه فيه دور المشمش جاي لسه هم هيفتوا ب آه، في نبي المشمش عندهم المشمش ازاي اتخ- آه، ازاي اتخلق المشمش وازاي نزل في الارض آه، لكن آه، انا هاجلها لكم شويه عشان آه، المقطع ده طويل انا عايزكم تبقوا قاعدين ومركزين لكن تعالوا نشوف آه، هم ليه يا ترى آه، الشيعة فعلا ما لهمش ريحة حلوة يعني ما تقربش من واحد فيهم تشعر كده بالعطر بيفوح منه آه، فعلا زي مثلا مشايخنا و- وعلمائنا ودعاتنا بيهتموا كده بالعطر و- والنبي عليه السلام وصى بالعطر و- والإمام مالك قال لو أن الرجل أنفق آه، ثلث ماله على الطيب ما كان مسرفا والنبي عليه الصلاة والسلام قال حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة, وقرة عيني في الصلاة النظافة آه، العطور هم بقى ليهم رأي في القصة دي ليهم رأي في موضوع الاغتسال من أساسه آه، آه، الرجل بيقول آه، ال- الاغتسال الاغتسال بدون سبب حرام لا يجوز ما هو ثابت الكلام ده كلامهم الاغتسال بدون آه، سبب لا يجوز تخيلوا بقى يعني لو حضرتك راجع من شغلك وتعبان وعرقان وعليك تراب ما تغتسلش والراجل بيقولها كده آه، يصرح ولا يلمح يعني لو انت جاي من الشغل ده مش مبرر ابدا انك تغت- تغتسل ليه السبب آه، الاساسي في الغسل هو اسباب محدده فقط لكن تعبان ما تغتسلش عرقان ما تغتسلش متطرب ما تغتسلش يبقى يا جماعه نحضر نفسنا ان احنا نبقى داخلين على بيوتنا متطربين وعرقانين ويعني حضراتكم عارفين اوعى حد يغتسل على المذهب الشيعي الاغتسال من غير سبب قله ادب تعالوا نشوف المقطع ده هم اللي بيقولوا اتفضلوا
ما يصير ما يصير هذه المسألة هم أكو مسألة ترتبط بيها خلي أقولها الغسل لازم يكون له سبب يعني مو هالشكل قوترة واحد يقول خلي أروح أغتسل الحين واحد ما عنده شغل يقول خلي أقوم أغتسل هو بأي مناسبة تغتسل يقول هالشكل أغتسل قربة إلى الله تعالى مو ثابت مو ثابت غسل بلا سبب نعم وضوء للطهارة قربة إلى الله تعالى ثابت أما غسل أو تيمم من دون سبب لم يثبت وأكو شبهة عند بعض المؤمنين أحيانا أفرضوا يجي من العمل من العمل جاي الظهر يدخل للحمام يريد يتنظف فيقول انا داخل للحمام خلي اغتسل بلا بلا مبرر يعني مو يوم جمعه وكذا وبعضهم يغتسل ويروح يصلي هذا كله خطأ لم يثبت عندنا غسل بلا سبب يعني مو زماني ولا مكاني ولا فعلي لازم يكون احد هالامور اللي راح نذكرها يتحقق حتى يصح الغسل
آه، لعلنا الآن عرفنا سر الرائحة المميزة للشيعة س- ريحة مش موجود زيها في الدنيا ما فيهاش كده ال- الجمال وال... وال... والعطر الفواح ودول آه، هم بيصرحوا ولا يلمحوا أما بقى آه، بقية ال- الفتاوى ده هتلاقوا فيها أمر عجيب جدا جدا هتلاقوا فيها كلام عن آه، آه، كيفية ان الواحد يحصل على خمس زوجات ودي لسه جاي دورها موضوع زواج المتعة والفرق بينه وزواج السنة آه، الطاهرة المطهرة التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف في فتاواهم وبرامجهم وقنواتهم وهم بيقولوا ازاي الواحد يتجوز خمسة خمسة آه، يعني انا لما رحت في احد الدول لقيت في مجاهل افريقيا من جوه واحد متجوز سته بقول له انت متجوز سته ده انت مسلم قال لي انا مسلم قلت له طب انت متجوز سته ليه؟ قال لي اصل فيهم واحده كبرت في السن ومريضه والتانيه انا زعلان معاها ومتخانق فقلت له طب آه، وبعدين؟ قال لي بقى ما هو انا ايه يعني انا قلت بدل ما اطلقهم واسيبهم خليهم موجودين أنا لم أكن أتخيل قط إن الشيعة هم اللي أفتوه بالكلام ده تخيلوا بقى إن الشيعة هم اللي كانوا مفتين لهذا الرجل بهذا الكلام اتجوز زي ما أنت عايز اتجوز اتجوز واعضلها وكأنها مرمية كأنها مش زوجة وكأنها وكأنها وكأنها الكلام ده هم بيقولوه تعالوا نشوف ازاي الواحد ممكن يحتفظ بخمس زوجات على لسان أئمتهم ومشايخهم اتفضلوا
يقول أخ تزوج أربع نساء رجل تزوج أربع نساء بعض الناس زوجة واحدة لم يحصلوا والبعض أربعة نسوة على أي حال تزوج أربع نساء وطلق الأولى وتزوج بأخرى يعني أربعة كان عنده واحدة طلقها طلعها عن الزوجية وبعدين راح تزوج بأخرى طبعا ما يجوز أن يتزوج بأخرى رأسا لازم تنتهي عدتها هاي الأخت اللي طلقها لازم تنتهي عدتها وبعدين يروح يتزوج بالأخرى حتى لا يصيروا خمسة فبعد ما تزوج بالخامسة أو ال- الأخيرة تندم أو أولاده ضغطوا عليه نرجع أمنا يريد يرجع الأولى فيجوز أن يرجعها لا صارت خمس زوجات ما يصير الإنسان لازم يجمع بين أربع زوجات أمس خ- أما خمس زوجات ما يجوز نعم أنا أعطي حل والحل إن شاء الله تعالى يستفيد منه تقدر أنه ترجع الأمهم الأم اللي طلقتها الأولى ترجعها بعقد متعة بعقد متعة ما في إشكال فصير عندك أربع نسوة أربع زواجات دائميات وواحدة متعة ما في إشكال حتى لو كان لعشر سنوات أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة ما في إشكال ولكن إذا مت أيها الرجل لا ترثك تلك لأنها متمتع بها لا ترث كما هي النسوة الأخريات واضح إن شاء الله تعالى أجهي
حضراتكم سمعتوا انه ممكن الواحد يحتفظ باربعه بعقد عادي واما العقد آه، العقود المتعه غير محسوبه بس هو ما قالناش ينفع الواحد يتجوز اربعه طبيعي على السنه وواحده متعه ولا اتنين ولا ثلاثه ولا ما قالش العدد اللي ممكن آه، آه، يعمل بيه عقود متعه وبعدين هو هنا عم بيقول لك 10 سنين 20 سنه 30 سنه 40 سنه المره اللي فاتت آه، صاحبه وقريبه وقرينه قال ممكن يعمل عقد متعة على طفلة عندها ثلاث سنوات أو أربع سنوات لمدة ساعتين أو ثلاثة لكن هنا بيقول على حسب الضرورة يعني المسألة مطاطة يعني ال- مسألة ال- الوقت ده عايزها ساعتين هتلاقيها عايزها آه، آه، 20 سنة هتلاقيها عايزها ديليفري برضو هتلاقيها عايزها جاهزة هتلاقيها عايزها صغيرة هتلاقي يعني هم عندهم الزواج بيفصلوا له عقود وبيفصلوا له آه، آه، تصورات وتصرفات وكيفية معينة مش ده أبدا العقود اللي ربنا نزلها وربنا سبحانه وتعالى قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا الزواج ده ميثاق غليظ وربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة احنا لسه عندنا آه، آه، هذا الجهبذ اللي لسه مفتي في خمس زوجات ليه برضه فتوى أخرى في تحليل فطر رمضان إزاي تفطر رمضان هو عامل لك خطة آه، جهنمية استنى هتشوفها ولكن بعد الفاصل
أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقب ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبو إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز نقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر أنا بشكرك على زيت كنوز أنا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا إله إلا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك
مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
السلام عليكم اخواني واخواتي وب- واولادي وبناتي احبابي في الله سبحانه وتعالى آه، يعني احنا بن- بنشوف ال- الهجمه الشرسه اللي على الاسلام والمسلمين تحديهم لكلام الله ورسوله تحديهم للصالحين سبهم ل- للصحابه الكرام بدايه من ابي بكر وانتهاء بابي هريره بكل الصحابه يعني آه، لكن احنا بنبدا بدايه هاديه كده بالراحه بالراحه بالراحه نشوف بس هم فكرتهم ايه عن عن الجو اللي حواليهم عن الطعام والشراب الحياه الغسل العطر ال- آه، آه، ده انا هقول- ده هقول لكم على حاجه غريبه جدا ده هم ليهم فكره كمان في الحيوانات ودي غالبا هتبقى في الحلقه الجايه ان شاء الله عز وجل في عندهم حيوانات مواليه لعلي وحيوانات غير مواليه لعلي في حيوانات مؤمنه وفي حيوانات كافره في حيوانات صالحه وفي حيوانات وهكذا لما تشوفه هو بيسمع بيتكلم هت هتعرفوا فكرتهم ازاي الكلب اتخلق ازاي الخنزير اتكون ازاي الكلام ده كله انتوا آه، هتعرفوه آه، بشكل جيد جدا بس آه، يعني انا مش عايزكم تنهمكوا في آه، في يعني في السخريه لان فعلا كلامهم آه، يدل على شخصياتهم لقيقوا النظر عشان تعرفوا هم بيتكلموا ازاي اخر فتاواهم اللي احنا شفناها كانت فتاوى آه، ازاي الواحد يتجوز خمسه انا عايز اعرف بس مين من المؤمنات مين من الصالحات المسلمات تقبل على نفسها تبقى زوجه خمسه لواحد ربنا قال في في حق المؤمنات قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وارباع أربعة فقط وما زاد فإنه حرام إزاي ده ممكن يتصوروه إزاي ممكن أساسا الزواج يا إما زواج يا إما مش زواج يا اما زوجه يا اما مش زوجه اللي هو بيتكلم عليها كده يبقى اتخذها ملكه يمين لا هي زوجه ولا هي آه، آه، هترث ولا هي محسوبه من الاربع زوجات ولا هي اي حاجه دي كده معناها انه بي- بيتعامل معاها ملكه الإيماء- آه، معامله الاماء معامله ملكه اليمين يعني بياخدها زي بالظبط المحظيه زي بالظبط ال- آه، الامه اللي هي كانوا بياخدوها زمان في الحرب اللي جه الاسلام ابطل كل الكلام ده و- و- و- وامر بتحرير العبيد و و و تخيلوا بقى آه، ان الاسلام يحرر العبيد والشيعة يدخلوا عبيد بس بطريقة تانية و- وهم طبعا اساتذة في الالتفاف والتقية والكذب واللف والدوران وما خفي كان اعظم تعالوا بقى نشوف حضرتك شوف المصريين والعرب والمسلمين كلهم بيستنوا رمضان من السنة للسنة أطيب شهر أحسن شهر ألطف شهر شهر كله لطائف وجمال حتى الأطفال الصغيرين بيصمموا إن هم يصوموا تعالوا نشوف ده بقى واحد بيقول له الدنيا حر في الصيام أنا بقول لحضرتك أهو إيه رأيك إيه رأيك حد فينا يا جماعة مهما كان الجو حر بيفكر إنه يفطر حتى الأطفال الصغيرين ما بيحصلش بل بيصمم انه يكمل وده من عزيمه من عزيمه المسلم على دينه وحبه ل- لربه وحبه لعبادته. أم جه آه، سؤال الدنيا حر وانا م- مش عايز اصوم فهو بقى راح مخترع له طريقه الطريقه اللي هي ايه؟ ده بقى حلال المشاكل خلوا بالكم ده فكاك الالغاز راح م- قايل له بقى فتوى انك تسافر 25 كيلو لو سافرت 25 كيلو يبقى تفطر طبعا انا برضو ما اعرفش جاب منين موضوع السفر ال 25 كيلو ده هو. يعني ال 25 كيلو دول تاخد مسافه بسيطه كده هو من مدينه نصر للمهندسين يقوم تفطر ده مسافه سفر يحل فيها الافطار تعالوا نشوف هو هيقول ايه وتعالوا نعلق بعد كده على الكلام اللي هو هيقوله اتفضلوا معايا
أحد الأخوة من الأخوة اللي سألوا قال أنه أيام رمضان راح يجينا آه، في آه، تموز وآب وحر جدا وإحنا شلون الآن فيجوز أنه نأخر صومنا إلى ما بعد صوم رمضان أو من بعد شهر رمضان في الواقع لا يجوز رمضان الله سبحانه وتعالى شرع فيه الصوم وأوجب فيه الصوم سواء كان في الشتاء أو كان في الصيف نعم أنا أبين لكم طريقة يمكن الإنسان أنه يتخلص من هالمشكلة مشكلة الصوم في رمضان عفوا مشكلة الصوم في الحر ولا يقع في الحرام نعم أكو حلول من الحلول السفر إنسان يسافر أنا أسافر في رمضان حتى لا أصوم وأسافر سفر على أي حال ما أقيم في ذلك المكان عشرة أيام يعني أتنقل من مكان إلى مكان أسافر كل يوم أطلع 25 كيلو آكل وأرجع للبيت وأنا كل يوم أقطع هالمسافة زين حتى لا أصوم ما ما في إشكال الهروب من الصوم حتى لو كان السفر للهروب من الصوم ما في إشكال الفقهاء يصرحون به ولكن يكره مكروه على حال الكل مكروه يجوز ولكن ليس حراما فالأخ الكريم ما يجوز أن يترك صوم رمضان لأنه والله حر خلينا نأجله نخليه أيام الشتاء ورمضان نخليه يصير شتوي هذا مو بيدنا احنا احنا إذا رأينا هلال رمضان يجب علينا أن نصوم وطريقة ال- التخلص من الحر وأن لا تصوم في الحر نعم أن أن تسافر والسفر على أي حال يعذرك من الصوم
يا سلام يعني انا دلوقتي اخد لي اخد ولادي كلهم احطهم في عربيتي واخدهم مشوار من مدينه نصر اروح بيهم المهندسين والف من ميدان لبنان وارجع يبقى انا كده دلوقتي انا والاولاد طبعا كله يفطر وهنا يجوز هو ربنا سبحانه وتعالى صحيح قال فمن كان مريضا او على سفر فعدته من ايام اخر بس انهي سفر السفر للضروره والسفر له مسافه وله عده ايام والكلام ده كله آه، يعني في- م- ثابت في كتب الفقه وثابت في كتب السنه لكن ده بيقول لك واذا كان الصيام واذا كان السفر بنيه الهروب من الصيام فهذا جائز اذا كنت عايز تهرب من الصيام ها آه، 25 كيلو اطلع وارجع على طول يعني دلوقتي لو تخيلنا ان المليار وربع مسلم في على مستوى العالم آه، آه، آه، مش عايزين يصوموا في رمضان لانه الدنيا حر وطبعا رمضان اللي جاي ده حر يبقوا يا جماعه عندكم فتوى الشيعه ان انتوا حضراتكم تركبوا عربياتكم او تركبوا عربيات اجره حتى او تتمشوها تروحوا تسافروا 25 كيلو معايا تخيلوا المليار وربع مسلم دول في- على على على كل انحاء العالم هيبداوا يسافروا وهيبدا هتبدا الهجره الجماعيه والناس آه، هتبقى الشوارع يعني زحمه موت يبقى حضرتك دلوقتي آه، آه، شفتوا آه، بيخططوا ازاي ان الناس ما تصومش ده خد بالك ده كمان ال ال ده كمان ال- السائل بيقول له احنا عايزين شهر رمضان يبقى في الشتاء يعني شوف جرأة حتى آه، ال- السائلين الشيعة جرأة غريبة ربنا يهديهم والله يا جماعة آه، يعني تفقهوا في دينكم تفقهوا في دينكم وتعالوا ده احنا المرة الجاية بإذن الله تعالى من أول المرة القادمة هنجيب كل الكلام ده بأدلته وإثباتاته وكتبه والكتب هتبقى معانا هنا أهو علشان نفتح ونوري الناس كلها السنة والشيعة وأقصد عامة الشيعة حتى وخاصتهم يمكن علمائهم نفسهم يغيب عنهم بعض الأدلة اللي هنجيبها بإذن الله تعالى في المرة القادمة أما بقى كل ده حطوه في كوم والكوم الثاني الكاذب على الأنبياء والرسل وأيضا الكاذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ في آه، حاجة مسمينها هم نبي المشمش نبي المشمش آه، هم مسميه هم عاملين الموضوع ده علشان يقولوا ازاي المشمش اتخلق احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى آه، آه، قال من كل زوجين اثنين معايا ربنا سبحانه وتعالى قدر في الارض اقواتها وانبت فيها آه، حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم والمشمش كان في ضمن القصص دي وفي ضمن الانواع دي لكن آه، هم عندهم راي تاني عندهم ان في نبي مخصوص للمشمش النبي ده ظل يدعو قومه 40 سنة رفضوا وفي يوم من الأيام هم خارجين لابسين في عيدهم ملابس صفرة فحبوا الشباب يهزروا فقالوا له أنت عايزنا نصدق قال لهم آه قالوا له لو أنت نبي فعلا من عند ربنا كما تدعي طبعا على قولهم إيه، إيه، إيه، نزل لنا مائدة صفراء احنا لابسين اصفر هات لنا اكل حلو يكون اصفر فعمل ايه جاب آه، عود خشب من الارض حطه في الارض دعا آه، الشجرة او الش- الخشب ده اتحول لشجرة مشمش اصفر لذيذ بس بقى طبعا ال- الفكرة ان كل اللي كل حس بطعمه انه لذيذ طب مين اللي صدق ومين اللي ما شز- ما صدقش قال خلوا بالكم ان اللي صدق بهذا النبي و... و... يعني واقتنع بيه آه، طعم المشمش حلو لكن النوايا اللي صدق بهذا النبي وامن بيه بعد المعجزه ده اهي النوايا هتبقى نوايا طعمها حلو يعني اللوز اللي جوه المشمش هيبقى طعمه حلو طيب واللي كفر واللي ما امنش بهذه المعجزه ولم يصدق هذا النبي هياكل المشمش هيلاقيه حلو برضه بس النوايا هتلاقيها مره يبقى عرفنا يا جماعه يبقى حضرتك دلوقتي لما تجيب مشمشايه وتاكلها وتلاقيها اللوزه حلوه تعرف انك مؤمن اما اللي يلاقي الموزه آه، اللوزه اللي جوه نوايه المشمش مره يبقى يا ويله من ربنا يا ويله ويا سواد ليله وعقابه شديد تعالوا نسمع الفالي العراقي هو اسمه الفالي تعالوا نسمع الفالي والعراقي وهو بيتكلم عن نبي المشمش اتفضلوا معايا السؤال اللي بعده أنا فاكر قصة نبي هذا النبي كان معجزة المشمش قصة ممكن عشرين سنة قبل ما أدري ف واحد من ال... بعض الإخوة والأخوات وصلت رسالة يقول ما هي قصة نبي المشمش فخلينا نقول قصة نبي المشمش هاي الرواية يذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في فيما مضى النبي هذا النبي دعا قومه إلى الله أربعين سنة هاي حزوها إذا سألكم شنو نبي المشمش هذا جواب هذا النبي دعا قومه إلى الله أربعين سنة هذا النبي أربعين سنة دعاهم إلى الله ولا واحد ولا واحد يوم من الأيام هذول دخلوا في معبدهم كان عندهم يوم عيد رايحين للمعبد هذا النبي أيضا جاء باب المعبد هذا النبي الوحيد الغريب قال يا أهل الدنيا يا ناس يا أهل البلد تعالوا إلى الله واعبدوا الله سبحانه وتعالى يوم عيد طلعوا جماعة من الشباب قالوا خلينا نضحك شوية قالوا له انت من قبل الله قال نعم قالوا ربك كل شيء يقدر يسوي قالوا نعم قالوا احنا اليوم يوم العيد وكان قانونهم انذاك يلبسون الثياب الصفر يوم العيد قالوا احنا لابسين ثياب صفر اطلب من ربك اللي انت تدعي ان يعطينا اكله صفراء طعام اصفر نؤمن بك قال تؤمنون قالوا نعم بسيطة كانت عنده في الخشبة هناك عودة شالغة خلاها بالأرض قال إلهي أنزل عليهم مائدة صفراء بالمكان هاي العودة أورقت وأخرجت طعام المشمش إرواع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع لهم مشمش من هذا اللي يعجبك لاحق لذيذ فصل هاي طعام أصفر بعضهم لما شافوا المعجزة بالمكان آمنوا بهذا النبي أكلوا المشمش أكلوه أخذوه أكلوه بالفعل فاكهة طيبة لذيذة وفيها فوائد بعضهم أخذوا المشمش وأكلوا المشمش ولكن كان تراهم العلاج قالوا حتى إذا ناكل المشمش ما راح نؤمن وعدنا الآلهة نعمل بالآلهة نعوذ بالله نؤمن بالآلهة فلما صار قرارهم هذولاك الفرقة الأولى أن يؤمنوا والفرقة الثانية لم يؤمنوا إرواع رسول الله هذولاك الذي قرروا الإيمان تدرون وسط المشمش أكو نواة وسط النواة أكو حبة مثل اللوز اللب لب حبة المشمش للمؤمنين صار حلو كسروا الحبات طلع اللب حلو والذي قرروا ان لا يؤمنوا بهذا النبي رسول الله يقول لب الحب ما له طلع مر هاي حزوره فهذا النبي نبي المشمش الذي يسالوني هذا كان قضيته فامن قومه مو قضيه مشمش القضيه قضيه المعجزه المعجزه ان يعجز عنه الاخر هو مو شغل ساحر فامنوا بنبيهم والباقون كفروا بنبيهم نعوذ بالله
كده انتوا عرفتوا سر المشمش المشمش اللي نوايته حلوة ده مؤمن والمشمش اللي نوايته مرة يبقى ده مش مؤمن وحتى اللي بياكله برضه مش مؤمن خلوا بالكم بس هو دايما بيقول ان ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انا عايز اعرف هو ده موجود في انهي كتب الصحاح او بخاري المسلم مسند الامام احمد كل اي اي المسانيد اي الكتب الصحيحه او حتى الضعيفه يعني حتى يا جماعه حتى اي فكهاني يقول لي ايه سر المشمش ده وعرفه منين طب والادله على كلام اللي هو جابه منين ويمكن احنا علقنا على كلامه هو بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كده بنقول له طب منين اين حديث نبي المشمش في سنة النبي عليه الصلاة والسلام و نسأل الله لكم وللجميع الهدى معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا فضيلة الشيخ أهلا وسهلا يا حبيب ناجح آه فاحنا دلوقتي يا جماعه دي فتواهم خدوا بالكم المساله مش مساله ان احنا بنضحك او ان احنا بنهزر بالعكس والله المساله ده, ده هم متخذين الكلام اللي حضراتكم سامعينه ده دين متخذينه شريعه متخذينه طريق للحياه كل الكلام اللي بيقولوه ليس لهم اي دليل من كتاب او من سنه ومعانا اتصال السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا يا محمد
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله.
أنا بشكر حضرتك والله وجزاكم الله خيرا على الاهتمام بهذا الموضوع يعني اجتهاد المادي الشيعي وخطر على الأمة وليس مصر فقط خطر يعني اعتداء على مصر يشمل يعني يمثل اعتداء على الأمة الإسلامية كلها. فأدعو إلى الدعاء الدعاء عامة أن يستمروا في هذا هذه الدعوة لمحاربة هذا الفكر وليس هو ليس دينا شرعيا هو ليس دين إسلامي لكن هو دين شيعي دين جديد بعيد من الإسلام طب هو ليه طلب عند حضرتك؟
اتفضل
أنا كنت أطلب من حضرتك بس رقم تليفونك رقم في كنترول حضرتك خده اتفضل آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا منور.
جزاك الله خيرا يا شيخ أمين جزاك أهلا الله خيرا الحلقة رائعة جزاك الله خيرا وجزاك والله أنا مش متصورة الناس يعني قاعدة قدامهم بيسمعوهم إزاي دول يعني ده هم مخرفين خالص يعني جزاك الله خيرا والله يا شيخ أمين ربنا يبارك لك يا رب كده ويجازيك كل خير يا شيخ أمين ربنا يكرمك يا يلا منور.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، معانا اتصالات أخرى آه. آه الوقت للأسف الشديد آه ان- انتهى لكن احنا ماشيين على طريقنا وماشيين على منهجنا الحمد لله تعالى ان ربنا أكرمنا أكرمنا بكتاب من عنده سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن ولا من خلفه حفظه الله عز وجل بحفظه وعندنا وعندنا سنة شريفة طاهرة صحيحة آه، آه، نرى فيها آه، الصورة الصحيحة ل- لدين الإسلام وهو الدين الذي ارتضاه الله لنفسه عندنا سيرة آه، آه، طيبة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نحبهم ونجلهم عندنا أحكام شرعية في كتبنا الفقهية آه، لا هي مشوشة ولا هي مختبئة ولا هي مغيرة ولا هي مبدلة ولا هي آه، آه، آه، محرفة للأسف الشديد الشيعة حرفوا آه، آه، دينهم لا أقول دين الإسلام لأن دين الإسلام مش هيحرف آه، حرفوا دينهم حتى أصبحوا كما حرف اليهود التوراة وكما حرف النصارى الإنجيل وفي حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل التشابه الشديد والتقارب العجيب بين الشيعة وبين اليهود والنصارى سواء كان في التصرفات الملابس الكتب حتى العلاقات بالصور والصوت والصورة والفيديوهات حياتهم ازاي مع بعضهم ازاي حركاتهم وسكناتهم بيرتبوها مع بعض ازاي رؤسائهم بيندمجوا مع بعضهم المسألة آه، طويلة جدا أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب لنا وإياكم التوفيق والهدى والسداد وزي ما بقول لحضراتكم نظرة نظرة سريعة على الشيعة وتصرفاتها هتلاقوا ما من مخطط ضد الإسلام وأهله إلا وهتلاقيهم موجودين فيه شوفوا اللي بيحصل في سوريا شوفوا مين اللي بيقتل الآن مين اللي بيذبح الأطفال والنساء في القرى من أهل السنة آه، العشرين مليون سني اللي موجودين في سوريا مين اللي بيذبحهم وبيذبحهم بطريقة عجيبة بسكينة صغيرة كده هم بيعتقدوا في ان دي آه، لن يأخذ بركة إلا أن يذبح بهذه الطريقة من الوريد للوريد آه، مين اللي بيتجنى وبيهتك الأعراض وبيسفك الدماء وشوفوا مثلا شوفوا آه، آه، كراهيتهم لأهل السنة وشوفوا إيه اللي بيحصل في البحرين وإزاي آه، بي- بيتجنوا وبيتجرأوا على الحرمات في كل مكان الحقيقة آه، المسألة آه، لسه فيها آه، مشوارها طويل إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة هنشوف آه، من أعجب فتاوى الشيعة اللي هتسمعوها في حياتكم أنا مش هقولها لكم النهاردة لكن هسيبها لكم مفاجأة نعرفها مع بعض بإذن الله عز وجل في المرة القادمة أحبتي بالحب التقيت بكم وبش- وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله في سلسلة لماذا تكرهون الشيعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا خلق الله تأمل في الكون تدبر